المصطفى وربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل لأحد فيه شيئا ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله النهاردة إن شاء الله مع الغزوة الثالثة من الغزوات الكبرى للرسول في المدينة بإذن الله مع غزوة من أخطر الغزوات إن لم تكن أخطر الغزوات غزوة بتعرفنا الدين ده قام إزاي الدين ده قام على تضحيات شكلها إيه إحنا الوقت في شوال خمسة هجرية قال لا هي مش أحد كانت في شوال هي كمان أيوة يا جماعة لأن مشركي قريش أقسموا إن كل سنة في نفس الميعاد هيجيبوا جيش ويجوا يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فاجعة أحد كل العرب طمعوا في الإسلام كل العرب طمعوا إنهم يغدروا بالإسلام صدرت حركات غدر رهيبة رهيبة بالمسلمين حركة غدر واحدة اتقتل فيها سبعين مسلم في يوم واحد جت قبائل يا رسول الله ابعت معانا ناس من أصحابك يعلمونا بعت سبعين واحد من علماء الإسلام قتلوهم في يوم واحد غدرا وخيانة في فاجعة بئر معونة في حركة غدر تانية اتقتل عشر مسلمين في يوم واحد جه قبائل برضه بعت معانا ناس من أصحابك تعلمنا يا رسول الله بيركزوا على العلماء لأن العلماء هم سر قوة الأمة يبعت عشرة من أصحابه يقتلوهم في يوم واحد في فاجعة يوم الرجيع يتقتل عشرة من علماء ودعاة الإسلام كده 80 عالم من علماء الإسلام اتقتلوا بعد أحد في حركة غدر تالتة يحاول يهود بني النضير إنهم يقتلوا رسول الله بإلقاء حجر ضخم على رأسه تحت بيت ويقولوا قضاء وقدر اليهود هيخانونا والعرب طمعوا فينا والقبائل ومشركي قريش والمنافقين الكل طمع في الإسلام ومع ذلك ولا يوم واحد حركة الجهاد بطلت ولا الغزوات ولا السرايا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فاجعة أحد ب 24 ساعة يخرج مع الجيش الإسلامي في غزوة حمراء الأسد المشركين خلاص اشتدوا الرعب بتاعهم رغم ان هم رغم بعد غزوه احد برضه اشتدوا رعبهم المسلمين ما بيستسلموش قتلنا منهم 70 واحد في ساعه واحده في ساعه واحده يوم احد خرجوا يطاردونا بقى منظرنا مضحك قدام العرب احنا الجيش المنتصر وبنفر وبنهرب المسلمين ما بيستسلموش 70 عالم من علمائهم اتقتلوا في حركه خيانه من حلفائنا ومع ذلك ما في هو محمد ايه محمد مش بشر نحاول نقتله وما يب- ويكمل نقتل اصحابه ويكمل ثبات الرسول كان شيء مذهل بالنسبه للعرب كلهم قريش وصلت ان خلاص مفيش فايده ولا ايه لازم ضربه قاضيه لازم حل ساحق لازم ضربه الاسلام ما يقدرش يقوم بعدها في نفس الوقت كان اليهود بيحاربوا يراقبوا الوضع التطورات مرعبه مفيش هزيمه بتاثر في محمد بن عبد الله مفيش خيانه بتاثر فيه ما بيتاثروش لو فضلوا كده سنتين هيجوا يسحقونا في خيبر بعد سنتين لازم ضربه قاضيه لازم حل ساحق وتتفق احلاف الكفر ويطلع مبعوث يهودي من خيبر يسافر 600 كيلو لغايه ما يوصل لمكه يقلبهم ويهيجهم على حرب الرسول وبعد كده يطلع وفد من مكه مع المبعوث اليهودي 600 كيلو لقبيله غطفان اللي من اكبر قبائل العرب يهيجوهم على حرب رسول الله ويحصل اجتماع قمه ما بين قريش واحلافها وغطفان واحلافها واليهود ويقرروا انهم يغزوا المدينه في جيش جزيره العرب عمرها ما سمعت عن العدد بتاعه قبل كده قريش واحلافها هيجوا من الجنوب ب 4000 مقاتل وغطفان واحلافها هيجوا من الشمال ب 6000 مقاتل عشان يطحنوا المدينه ما بين الاثنين الرسول عليه الصلاه والسلام كان راجع من غزوه بني المصطلق كنا في رمضان يا جماعه او في اول شوال يجي له الاخبار اخبار مرعبه 10000 واحد جايين يغزوا المدينه يا رسول الله ليه هيحاربوا الروم ليه هيحاربوا الجزيره كلها يعقد الرسول اجتماع مشوره فوري مفيش وقت المعركه بقت معركه وقت هنعمل ايه هنعمل ايه ده احنا لسه راجعين من بني المصطلق مجهدين ومرهقين هنعمل ايه ده المدينه ما عادش فيها بيت ما فيش فيه شهيد بل في بعض البيوت كل الرجاله اللي فيها ماتوا هنعمل ايه ده من يوم احد لغايه الوقت 160 بيت اتيتم 160 امراه اترملت مئات الاطفال اتيتموا من شهداء من بعد احد لغايه الوقت هنعمل ايه هنعمل ايه بعد احد والهزيمه اللي وال- والفاجعه اللي حصلت فيها وبعد الخيانات بتاعه بتاعت بئر معونه والرجيع اللي اثرت تاثير بالغ في نفسيه الصحابه هنعمل ايه في العدد الرهيب ده دول جايين يبيدونا مش جايين يحاربونا زي بدر واحد العدد ده هيواجه ازاي ويشير سلمان الفارسي انهم يعملوا لاول مره في تاريخ الجزيره العربيه خندق حوالين المدينه المنوره حفره ضخمه جدا لما يجي الجيوش مهما كان عددها ما تعرفش ان هي تعديها ويقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل ده ويبدا الرسول في التنفيذ فورا ويصدر الرسول اوامره كل مجموعه من الصحابه تتقسم على مجموعه من الامطار عشان يحفروها النساء والاطفال في حصن محصنه جوه المدينه يتحطوا فيها الشغل بقى ليل نهار على بعض الاقوال ان الخندق خد 30 يوم في الحفر لو كده يا جماعه يبقى الحفر بدا في رمضان والناس صايمه لان الغزوه كانت في شوال الخندق حفروا خندق يغطي شمال المدينه كلها بعرض او بطول 5500 متر والعرض بتاعه 4.5 متر والارتفاع 3.5 متر حفره رهيبه مساحه التراب اللي اتشال 86000 متر مكعب تخيلوا الصحابه عملوا ايه السعوديه في العصر الحديث حاولت ترسم ترصف الطريق للخندق ترصف الطريق الوعر ده في شركات معداتها اتكسرت والشركه اللي رصفته خدت 30 يوم فيه كان ممكن جبريل ينزل بجناح واحد من جناحاته يحفر الخندق ده ولكن ربنا يريد ان هو يخلينا نخوض هذه التجارب عشان الامه كلها تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يقف وعنده 58 سنه يشيل التراب مع الصحابه جسمه اتغرق تراب بطنه اتغطت بالتراب الصحابه لما يشوفوا النبي حماسهم يشتعل النبي يخرج بعد الفجر يلاقيهم الدنيا تلج وقاعدين يحفرهم وهيموتوا من الجوع النبي عليه الصلاه والسلام يهتف اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره اول ما يسمعوا الكلام ده من النبي الحماس يشتعل يقعدوا يحفروا وهم بينشدوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ويفضلوا ينشدوها طول الحفر وطول نقل التراب النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيحفر معاهم وهو معاهم ينشد قول ابن رواحه يا رب لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ايه ده يا جماعه هم يا جماعه في حفله وفرح ولا في مجزره وحرب تخيلوا الروح الرهيبه الغني بيحفر جنب الفقير السيد بيحفر جنب ال... جنب المولى الكل بيحفر بحماس رهيب رهيب رغم ان الجو كان جوع كان جوع رهيب يا جماعه في صحيح البخاري كان الاكل بتاعهم شويه شعير يتحط عليه زيت زيت يعني خلاص تغير زيت خلاص هيفسد لدرجة ان الصحابي في صحيح البخاري يقول كان له ريح منتن وكان طعمه بشع في الحلق بيقول كده في صحيح البخاري طعمه بشع بشع في الحلق لا ريحته تطاق ولا طعمه يطاق كل واحد ياخد باله وكفة ايده وشوية ومش هيلاقوه اصلا كان تلج رهيب لدرجة تلج المدينة اللي جرب تلج المدينة ممكن يطير العقل من كتر التلج بتاعه وما كانش عندهم عبيد زي مكة يحفروا معاهم وكان كل سلاحهم الفؤوس بس كان في روح رهيبه الرسول عليه الصلاه والسلام كان مباثث فيهم روح رهيبه يا جماعه الحفر كان تحت الخوف الرهيب كل شويه مكه قربت غطفان جايه مكه بتلف من حوالين المدينه وهتدخل من الشمال خلاص يا ابطال يا اصحاب رسول الله يخلصوا 86 الف متر مكعب في حوالي 20 يوم خلاص لا ده لسه خندق تاني يغطي جنوب المدينه خلاص لا ده لسه خندق تالت يلف حوالين المسجد النبوي عشان يحميه مش خندق واحد يا جماعه ثلاث خنادق ابطال يا اصحاب محمد يلا صبرتوا معاه في الشعب لغايه ما كلتوا جلد البعير الميت يلا صبرتوا معاه في بدر لغايه ما حاربتوا العرب يلا صبرتوا معاه في حمراء الاسد وانتم متقطعين بالسيوف يلا صبرتوا معاه في الاحزاب لغايه ما ربطتوا الحجر على بطنكم كل ده يا جماعه وابن سلول كان قبلها يصلي جنب ابو بكر وعمر في الصف الاول ويخرج يطعن في عرض السيده عائشه كانوا لسه خارجين من حادثه الافك واعصابهم متحطمه بسبب حادثه الافك اليهود بيحاربوكوا حرب ساحقه والمنافقين بيحاربوكوا حرب رهيبه والمشركين بيحاربوكوا حرب رهيبه يا جبال يا جبال يا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتوا واقفين تدافعوا عن الدين لوحدكم وتواجهوا الحروب دي كلها في وقت واحد يا الحفر ما كانش سهل يا جماعه ما كانش شويه رمل بيشيلوهم لا يا جماعه ده في مره من المرات وهم بيحفروا يلاقوا صخره رهيبه الفؤوس تتكسر عليها في بعض الصخور لو قنبله انفجرت فيها ما تفجرهاش الصحابه بقى لهم ثلاث ايام ما كلوش يروحوا للنبي نعمل ايه يا رسول الله الرسول عليه الصلاه والسلام كان رابط على بطنه الحجر من الجوع في صحيح البخاري بقى له 72 ساعه ما دقش غير الميه ينزل الرسول بطنه مربوط عليها الحجر من الجوع جنبه مخطط فيه الحصير من الزهد جسمه عليه التراب من الحفر رجله متفطره وارمه ومتشققه من القيام ومعجزه قدام ألف مقاتل مسلم تتم رسول الله يمسك الفأس ويهتف بسم الله ويضرب اول تلت في الصخره الصحابه ذهلوا ده مش اتكسر ده بقى تراب بقى رمل كثيب اهيل الصحابه بصوا والنبي هتف الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام النبي يمسك الفأس ويهتف بسم الله يضرب الثانيه تبقى تراب الله اكبر اعطيت مفاتيح الفرس يمسك ويضرب الثالثه الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن الصحابه وقفوا مذهولين دي مش قدره محمد دي قدره الله الله معانا اذا كان الله معنا فمن علينا مفيش بشر في التاريخ يقدر يمسك فاس ويضرب عمود خرسانه يخليه تراب يا جماعه ده قدره الله مين اللي يقدر يحول صخور الجبال لكثيب مهيل وكانت الجبال كثيبا مهيلا نفس اللفظ اللي الصحابي قال عليه اتحولت ليه الصخره في صحيح البخاري ده قدره الله ربنا معانا يا جماعه الرسول علم الصحابه الامل علمهم مواجهه كل صخره في حياتهم بقدره الله احنا اقوياء لما خط برليف اليهود قالوا ما يحطموش غير قنبله ذريه ربنا حطمه بالميه اضعف حاجه يا جماعه احنا اقوياء سيدنا ابراهيم لما قام قوما لله غير تاريخ الارض السيده هاجر لما قامت وسعت بين الصفا والمروه غيرت تاريخ الجزيره العربيه قوم ما تعرفش قومتك هتعمل ايه اوعى تقول احنا ضعاف ده الحصى حارب معانا في غزوه بدر اول امبارح لما النبي رماه وبقى قنابل ذكيه بتيجي في عيون الكفار مش في عيون المسلمين قوموا يا جماعه ربنا ورانا المعجزات امتى لما ضحينا بكل شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى قدره الله معانا سيدنا جابر يشوف النبي والحجر مربوط على بطنه سيدنا جابر قلبه يتقطع يا رسول الله يا حبيب الله قلب الحجر على بطنك ازاي من الجوع يروح لمراته يقول لها رايت ما لا صبر لي عليه رسول الله ربط على بطنه الحجر من الجوع عندك ايه قالت له عندنا معزه صغيره وعندنا شويه شعير اذبحي واطبخي لرسول الله قالت له طب هات الرسول ومعاه واحد بس او اتنين وقال هتبقى فضيحه هنعمل ايه ده مفيش اكل خالص يروح يقول للنبي عملت لك طعيم يا رسول الله طعيم حاجه صغيره كده مش قد مقامك يا رسول الله الرسول يبص للصحابه احنا جوعنا مع بعض يبقى ما نشبعش غير مع بعض يبص للصحابه كانهم اولاده ما اقدرش اشبع وانتوا جعانين ما ينفعش ما يجيليش قلب ويهتف الرسول في الجيش ان هم يجوا وراه جابر قلبه يتخلع الس- امراه جابر تلاقي الجيش كله داخل عليها ايه ده الرسول يقول لهم لا تضاغطوا من ريحه اللحمه ما تخليكوش ت- تتكربسوا مع بعض لا تضاغطوا ويروح الرسول يقوم امراه جابر من على الاكل يقعد الرسول عند الحلل اللي على النار رسول الله بايديه يفضل يجيب العيش يحط فيه لحمه ويدي لصحابي صحابي بايديه زي ما هيسقينا على الحوض باذن الله بايديه في موقف حنان رهيب وسط ال... وسط الغزوه الرهيبه دهيت وتتم معجزه من معجزات النبي مره تانية الاكل يكفي الالف واحد الف واحد في صحيح البخاري الف واحد ويفيض ويهدى منه كمان ليه المعجزات دي ورا بعض لان لسه المرحله اللي جايه صعبه قوي يا جماعه يتم الحفر في الخندق الحفر خلص خلاص الخندق بقى رهيب واتعمل بالتراب اللي طلع منه ساتر ترابي رهيب من قدامه الرسول امر الصحابه ان هم يربطوا ورا الساتر ده كل صحابي خد مكانه ممنوع حد يتحرك ممنوع حد يسيب مكانه حتى لو مات في المكان بتاعه لغايه الوقت اماكن رباط الصحابه معموله مساجد وفجأة يبدأ جيش الكفار يظهر يبدأ جيش الكفار يوصل الوقت يا جماعة الصحابة مكان كده بالظبط في ظهرهم جبل سلع والترابيزة دي هي الخندق والجي الجيوش جاية من قدام من هنا بقى يبص الصحابة الشمال الشرقي ألوف من غطفان جايين وراهم ألوف من أحلاف غطفان ألوف من الشمال الغربي من مشركي قريش وأحلافهم إيه ده العدد ده عمرنا ما شفنا زيه ألوف مؤلفة ألوف عشر تلاف بني آدم يا جماعة قدام الصحابة تخيل بيننا وبينهم أربعة متر ونص عرض الخندق بيننا وبين عشر تلاف مقاتل أربعة متر ونص الصحابة يبصوا إيه المنظر الرهيب ده وأول ما يجي مشرك مشركين يبصوا برضه إيه المنظر ده ده تطور رهيب في صناعه الحرب في الجزيره العربيه ايه الخندق ده وايه المساحه الرهيبه دي واتحفرت امتى الناس دي عزمها ايه الناس دي ما بتيأسش الناس دي ما بتحبطش ده احنا كنا متوقعين هنيجي نلاقي المدينه فاضيه وكلهم هربوا وسابوها الناس دي عزمتها ايه ويقيم المشركين حصار رهيب حوالين المدينه من 10000 جندي ويبدا محاولات الاقتحام الرهيبه 10000 جندي يعني لو كل 1000 واحد حاولوا يقتحموا مره في اليوم يبقى الصحابه مش هيناموا ليل نهار من الرعب ويوصل للدرجه ان كل صحابي رابط في مكانه يتوقع ان خلاص انا هموت هنا والصحابه يقولوا خلاص نسائنا واطفالنا هيسبى والوقت خلاص ويبدا في ناس تظن ان الاسلام هيموت يا جماعه ويبدا الصحابه مش قادرين يقوموا من مكانهم يروحوا الخلاء ده بينهم وبين 10000 واحد 4 متر ونص خلاء ايه هيتحرك فين كان موقف رهيب كان موقف مفزع يا جماعه وبعدين يبدا الطعن في الظهر المنافقين العلمانيين اللي ما بيشتغلوش غير في الجو ده فارت المدينه بالنفاق قام المنافقين يتكلموا جهره بقى خلاص الغيبوبه اللي كنتوا فيها اصحاب محمد فوقوا منها خلاص كل حاجه راحت شويه وهتتذبحوا زي النعاج نتذبح معاكم ليه شويه شباب متحمس وهتاخدوا عاقبتكم ويبدا الموضوع يتطور لدرجه رهيبه ال 3000 واحد اللي كانوا حوالين النبي في اول الغزوه 3000 مسلم يبداوا يتسربوا واحد واحد يبداوا يتسحبوا واحد واحد النبي يبص يلاقي البنيان اللي بقاله 18 سنه بيبني فيه قاعد يقع دور دور النبي قدام عينيه البنيان اللي بناه بدمه وعرقه بيقع يبداوا يتسحبوا من ال 3000 يبقوا 2500 2000 1500 1900 800 700 2300 واحد يفر من المعركه 75% من قوه الجيش الاسلامي تفر من المعركه يلاقي الرسول حوالي 700 واحد بس وفي روايه في فتح الباري 300 واحد بس النبي بص معلش معلش مين اللي هيثبت للنهايه يا امه محمد هو ده الصادق لو الكل خذل الاسلام ربنا مش هيسيب دينه منظر جيش المسلمين قاعد يقل وجيش الكفار مع الامدادات قاعد يزيد كان بيشق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 2300 راحوا فين يا رسول الله راحوا يشوفوا بيوتهم راحوا يشوفوا دنيتهم واحنا مالنا عشان لما يدخل المشركين يلاقونا ما كناش بنقاتل ما يقتلوناش معاكم هربوا وراحوا يشوفوا بيوتهم ويتطور الموضوع تطور خطير يا جماعه زلزال يا جماعه كانت غزوه زلزال يتطور تطور خطير بمجيء اخبار الى الصحابه في اقتحام نجح مشركي قريش في عمله نجحوا انهم يقتحموا الخندق يعني ايه يعني في مكان ال 10000 هيدخلوا لنا منه ويقوم سيدنا علي بن ابي طالب ومعاه كتيبه من المسلمين يروح يلاقي عمرو بن ود بطل من ابطال الشرك والعياذ بالله ومعاه مجموعه نجحوا في الاختراق ينقض على على عمرو بن ود ويد- ويدور مصارعه رهيبه ويعلو التراب وما عادش حد شايف حاجه من الجهتين وكلهم مستنيين هيحصل ايه ويسمع الصحابه هتاف سيدنا علي الله اكبر يعرفوا ان عمرو بن ود اتقتل ويجري الصحابه يصدوا هذا الجانب اللي كان ما اتحفرش بكل هذا العمق في الخندق ويحصنوه تحصين شديد بعد ما كانت القلوب انها تنخلع ويزيد الكرب لما يجي الخبر ان سعد بن معاذ واحد من الاثنين القاده الميدانيين في المعركه واحد من اكبر رتب الجيش زعيم الانصار زعيم الانصار اتصاب بجرح خطير جدا واصبح والنبي نصب له خيمه في المسجد عشان ينام فيها يمرض زعيم الانصار يا جماعه كان خبر رهيب خبر يعني فت من معنويات كثير من الجنود بتوع الاسلام ويجي الخبر اللي زلزل القلوب ويجي الخبر اللي يوصل الصوره الاسود لحظه ويجي الخبر المرعب اللي خلى قلوب الصحابه تتخلع من مكانها ما كانتش غزوه ده ربنا سماها زلزال وزلزلوا ربنا سماها زلزال الف ريختر مش هيثبت في غير الجبال ويجي الخبر الرهيب اليهود يهود بني قريظة ال 700 واحد اللي احنا حاطينهم على الثغر الجنوبي في ظهرنا يحموا ظهرنا المكان الوحيد اللي ما بنيناش فيه خندق يحمينا اليهود حرفوا المشركين وخانوا العهد والميثاق يعني ايه يعني خلاص احنا الوقت اتحاصرنا من الشمال والجنوب يعني ايه يعني 10000 واحد من قدام و700 من ورا غير الامدادات اللي هتجيلهم بعد كده يعني ايه يعني نسائنا واطفالنا بقوا في ايد اليهود دلوقتي يعني ايه يعني عاصمه الاسلام هتسقط يعني المدينه المنوره هتحتل خلاص بقت مساله وقت ويجي الخبر الاخطر بعد ما قلوب الصحابه اتخلعت اليهود هاجموا حصن النساء في المدينه وهجموا على بيت النبي عليه الصلاه والسلام ولكن السيده صفيه تتصدى لاجرأ يهودي قدر يخترق الحصن وتقتله بعمود خيمه وتفصل راسه عن جسمه وترمي راسه يحسبوا ان في رجاله بر جوه فيهرب اليهود كانت ازمه رهيبه يا جماعه كانت مرحله رهيبه كانت فتره عصيبه كان موضوع كان كان- تخيلوا يا اخوانا زلازل ورا بعض زلازل زلزلوا زلزالا شديدا ويوصل الكرب لدرجه رهيبه في اليوم ال30 في اليوم ال30 في هذه الغزوه الرهيبه بعد 30 يوم في الليله ال30 خلاص محاولات اليهود عادت متكرره في احتلال المدينه والاقتحام والرمي بالسهام لا يكف من المشركين و10000 واحد واقفين منظرهم مرعب بينا وبينهم 4 متر ونص والصحابه ما حدش منهم قادر يروح الخلاء من الرعب والرعب اشتد في القلوب والبرد بقى قارس والشتاء بدا يهطل وبقى رهيب والقلوب والأعين والابصار زاغت والقلوب اتخلعت وصل لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة في ليلة من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة معايا في الجنة اللي هيسمع الكلام ده يقول يا نهار ابيض العرض الخطير ده يا ريتني كنت مكانهم فلم يقم احد ولا واحد قام ولا واحد قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحد قام يا حبيب الله بعد كده الصحابة بقوا يقولوا للناس بعد موت النبي اوعوا تفتكروا انكم كنتوا هتعملوا احسن مننا ايام النبي ويستدلوا بالليله ده ايه اللي النبي قال لهم معايا في الجنه اللي يقوموا ما فيش ولا واحد يقوم والكرب زاد يا رب وما عادش في امل غير فيك يا رب ما عادش في روض للنصر غيرك يا رب ويقوم الرسول عليه الصلاه والسلام ينكر الى الله ويستغيث ويدعي ويقوم الرسول زي ما استغاث في يوم بدر يتوسل الى الله وبعد 30 يوم من الحصار الرهيب 30 يوم من الجوع الرهيب 30 يوم من البرد الرهيب 30 يوم من الرعب الرهيب يجي المعجزه من السماء يجي النصر من السماء يجي الفرج من عند الله من عند الله لوحده مفيش بشر تدخل فيه ربنا نصرنا النبي كان بيقول بعد كده وهزم الاحزاب وحده يرسل ربنا ريح بارده جدا جدا ما فيش انسان يقدر يتحملها تروح على جيش المشركين وما تجيش على جيش المسلمين كان يا جماعه ذرات الهوا بقت بتحارب معانا كان الهوا بقى قنابل ذكيه بتقصف المشركين وما بتقصفش المسلمين الحصى حارب معانا والهوا حارب معانا الله اكبر الله اكبر على اللي بينصر دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا بينصره نصره يخليه ايه قدام الدنيا كلها اللي هيقوم ويشتغل لدين ربنا ربنا هينصره نصره يخليه آية قدام البشر كلهم يذهلوا من نصرة ربنا سبحانه وتعالى ليه الليله ال 30 يا جماعه الليله ال 30 تيجي الرياح الرهيبه على المشركين ودي من عند الله ويحصل موقف تاني رهيب وبرضه ربنا معجزه من عند ربنا يجي واحد اسمه نعيم بن مسعود للرسول في الموقف ده اه في عز الازمه ده يقول له يا رسول الله انا عايز اسلم اسلم ايه مين اللي جابك مين اللي جابك يا نعيم يا ابن مسعود مين اللي جابك في الازمه الطاحنه دي مين اللي جابكم يا يا يا عقول اوروبا يا اللي بتسلم الوقت والاسلام والاسلام محارب كل الحرب دي مين اللي جابكم يا شباب وفي ألف قناه الوقت شغاله بتشتم في رسول الله مين اللي جابكم يا امه محمد لدين ربنا سبحانه وتعالى يجي نعيم بن مسعود بمعجزه يقول له قول اسلمت يا رسول الله الرسول هي- هي- هيحطه معاهم في الحصار قال له خزل عنا ما استطعت علاقاته قويه جدا يروح نعيم لليهود يقول لهم خدوا بالكم ايه مشركي قريش هيمشوا ويسيبوكم محمد هيقتلكم طب وبعدين اطلبوا منهم رهائن عشان ما يسيبكوش ايوه صح ويطلع على المشركين خدوا بالكم ايه اليهود رجعوا في كلامهم وقالوا لمحمد احنا ندمنا وهنطلب رهائن منهم نسلمهم لك تقتلهم عشان تضمن ان احنا رجعنا مشركي قريش يبعتوا لليهود انتوا اخباركم ايه يقولوا لهم هاتوا لنا رهائن لازم والا هتمشوا وتسيبونا لوحدنا قدام محمد و- و- واصحابه المشركين قالوا اليهود خانوا واليهود قالوا المشركين خانوا صحابي واحد كان من اسباب انهاء حرب كامله على المسلمين انت عملت ايه انت دافعت عن الاسلام قد ايه انت قدمت لدين الله ايه يا جماعه انا بقول لكم كلام الوقت كل دول ماتوا الصحابه كلهم ماتوا ونعيم مات والانصار ماتوا والمهاجرين ماتوا وفضل هتاف نحن الذين بايعوا محمدا وفضل اعمالهم وفضل بطولاتهم كلنا هنموت مش هتقابلوا ربنا غير باللي عملتيه لدينك مش هتقابل ربنا غير باللي عملته لدينك وبعد كده 30 يوم ابو سفيان يقعد يفكر كل يوم بناكل 10000 واحد هنجيب لهم اكل منين وابو سفيان يقرر في لحظه انه هيمشي وكل القبائل تقرر انها هيم- هتمشي يبعت الرسول سيدنا حنظله يستطلع يلاقي الكفار بيرحلوا حنظله يرجع هيموت بالفرحه الكفار بيرحلوا يا رسول الله الصحابه يصحوا يوميها الفجر يبصوا بيلاقوا الكفار بيرحلوا قدامهم يلاقوا الفرسان بيطلعوا على افراسهم وخيولهم والسيوف بتتحط في الغمد وما عادش في ضرب بالسهام ولا محاولات اقتحام والخيم بتتفك والامتعه بتتحط على الابل وخالد بن الوليد وعكرمه وعمرو بن العاص وابو سفيان بيرجعهم الوف رحيل الوف 10000 واحد بيرحلهم الصحابه بصوا مذهولين ايه ده كل ازاي يا رب ازاي ده يا رب احنا نايمين مش قادرين من الرعب نروح الخلاء نصحى نلاقيهم بيمشوا ازاي يا قدرتك يا رب الفرج بيجي في لحظه للدرجات يا رب انت تقدر تفرج الكرب في لحظه للدرجه دي يا رب اصعب غزوه واخطر غزوه تتفرج في لحظه بقدرتك يا رب الصحابه الصحابه ما صدقوش نفسهم من الفرحه كانوا بيصرخوا من الفرحه المدينه ارتجت بالتكبير ارتجت بالتهليل الله اكبر الاسلام انتصر جيوش الكفار اتهزمت المنافقين اترعبوا ما كانوش عارفين يعملوا ايه من الرعب الرهيب اللي هم فيه اليهود بتوع بني قريظه اللي في الجنوب اللي خانونا ده هيموتوا هيعمل فينا محمد ايه وبعدين كانوا هيموتوا من الرعب اخيرا اخيرا بعد شهر لا لا لا بعد شهرين 30 يوم حفر و30 يوم حصار اخيرا بعد شهرين يا كل صحابي هتروح بيتك اخيرا بعد شهرين هتشوفوا اولادكم وزوجاتكم يا صحابه رسول الله اخيرا بعد شهرين هتاكلوا اكل مطبوخ اخيرا بعد شهرين لاول مره هتناموا على سرير اخيرا بعد شهرين لاول مره هتعرفوا تغتسلوا من التراب اللي عليكم اخيرا بعد شهرين هتقدروا تروحوا الخلاء من غير خوف ورعب الصحابه ما كانوش مصدقين نفسهم من الفرحه الفرح بالنجاه والفرح بنصر الاسلام ويومها نفس اليوم الصحابه بعد الفجر بقى على النهار عما روحوا بيوتهم يا دوبك روحوا بيوتهم قابلوا ولادهم كلوا ناموا ساعتين حاجه ما تتذكرش ولا ثلاث ساعات الظهر يؤذن الصحابه كلهم يجوا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه جايين كل واحد بقى مراته بتطبخ له في البيت بقى او امه بتطبخ له في البيت او اهله بيطبخوا له الصحابه كلهم بقى ايه جايين يا دوبك هيصلوا الظهر ويرجعوا بعد صلاه الظهر النبي عليه الصلاه والسلام يجي له واحد من الباب الشرقي الباب الشرقي للمدينه النبي عليه الصلاه والسلام يقوم والصحابه كلهم بيتابعوا النبي في ايه النبي هيعزمنا على عزومه بمناسبه النصر ولا نروح ناكل في بيوتنا وننام وخلاص بقى ولا ايه ده احنا مقتولين من الارهاق اما نشوف النبي هيعمل ايه يروح النبي يكلم واحد الواحد ده كان جبريل جبريل يا جماعه وكان بيجي للنبي من الباب الشرقي جبريل يقول له يا محمد ان الملائكه لم تخلع لقمه الحرب يا محمد كتيبة جبريل والملائكة هتسبقكم إلى بني قريظة قول لأصحابك يطلعوا على بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام أقول لهم إزاي أقول لهم إزاي ده النبي عليه الصلاة والسلام يرجع لأصحابه أصحابه قاعدين مستنيين بقى يا رسول الله إيه عزومة ولا وليمة ولا نعمل إيه فإذا برسول الله يخبرهم لا يصلين أحدكم العصر اللي بعد ساعتين ده أهو لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة بني قريظة تاني يا رسول الله ده احنا بقالنا يا رسول الله شهر في الحصار وقبله شهر في الحفر وقبله شهر في حادثة الإفك اللي حطمت أعصابنا وقبله شهر في, في, في, في غزوة بني المصطلق يا رسول الله احنا هنموت قوموا قوموا عشان تجاهدوا خلاص مفيش نوم يقوم الصحابه يقوم الصحابه يا جماعه غزوه حمراء الاسد اللي ذهلنا بيها امبارح كانت بعد احد ب 24 ساعه غزوه بني قريظه كانت بعد غزوه خي... الخندق بثلاث ساعات او اربع ساعات يعني ايه يا رب يا رب الدين ما قامش غير كده عشان تعرفي عشان تعرف قدر التغيير اللي مطلوب فينا عشان نبقى اهل النصر لدين الله يقوم الصحابه 3000 واحد يروحوا يحاصروا بني قريظه 25 يوم بني قريظه عارفين انهم لو اتقبض عليهم هيتقتلوا طبعا هي دي لها جزاء غير القتل 25 يوم لغايه ما ينزلوا على حكم سعد بن معاذ يقوم وهو بيموت في ايامه الاخيره من الجراح اللي اصابته في غزوه الاحزاب وكانت آه، يعني اليهود كانوا هيتسببوا في القتل للمسلمين كلهم يقوم سعد بن معاذ ويحكم على ال 700 يهودي بالقتل ال 700 يهودي بالقتل يا جماعه واحد يقول ال 700 يتقتلوا يا يا جماعه سيوف المسلمين لها اخلاق يا جماعه ده قبلها بشهور لما مكه خ- سرقت او خدت خبيب بن عدي عشان يقتلوه على علقوه على نخله قبل ما يعلقوه على نخله خباب بن عدي كان محبوس في بيت يوم تنفيذ حكم الاعدام عليه خدوا ادوا له موس عشان يشيل شعر جسمه عشان يستعد للقتل يعني يشيل شعر جسمه يستحد يعني يحلق شعر العانه يعني ادوا له موس فطفل بتاع ابن اصحاب البيت اللي كان محبوس فيه يجري ويقعد على رجليه والموس في ايديه ام الطفل جايه بتبص لقت ابنها على رجل والموس في ايد خبيب بن عدي ام الطفل قلبها اتخلع قال لها اتظنين اني افعل به شيئا انت تحسب ان احنا اصحاب محمد بنخن او بنغدر ويسيب لها ابنها سيوف المسلمين لها اخلاق اي واحد تاني كان حط الموس على رقبته وقال لها رقبتي تمن رقبه ابنك رقبتي تمن رقبه ابنك هاتولي فرس واجري وانطلق عشان اسلم لكم الطفل ده هو اي واحد تاني ده حكم بالاعدام ميت ميت ايه يعني لو خاطر يعني حكم بالاعدام ولكن يرمي يديلها ابنها سيوف المسلمين لها اخلاق ولكن ال 700 دول كان هيتذبح المسلمين كلهم بسببهم ويتنفذ حكم الاعدام في بني قريظه وينزل قول الله سبحانه وتعالى تنزل ايات تخلد الموقف انا عايزكم يا جماعه تلاحظوا حاجه يا جماعه غزوه الاحزاب ما حصلش فيها مبارزه ما حصلش فيها مبارزه اصلا يعني اخطر غزوه ما فيش فيها مبارزه يعني ما فيش غزوه امال الغزوه كانت فين امال الامتحان كان فين مش كان امتحان سيوف لا كان امتحان قلوب مين اللي ثبت للنهايه هتقفي قدام ربنا في يوم من الايام هتندمي لو بعت قضيه دينك في يوم من ايام حياتك هتقف قدام ربنا هتندم على كل يوم ما ادتوش لدينك ولنصرة دينك كان الابتلاء كان الابتلاء للقلوب وينزل قول الله اذ جاءوكم من فوقكم من قدام المدينه 10000 ومن اسفل منكم ال 700 بتوع بني قريظه واذ زاغت الابصار من كتر الرعب الصحابه متوقعين الخطر من اي مكان وبلغت القلوب الحناجر اولادنا هيسبوا نسائنا هتسبى هنتقتل ربنا كان مراقب نظرات عينيكم ربنا كان مراقب عدد نبضات قلوبكم النبي لما زاغت الابصار لجأ لقرة العيون قعد يصلي عليه الصلاة والسلام هنالك ابتلي المؤمنون ابتلي البلو من الكشف كل واحد اتكشف على حقيقته وزلزلوا زلزالا شديدا زلزال عشان ما يثبتش غير الجبال شديد يعني شد بعضه الى بعض الحق يا رسول الله ده غطفان وقريش جايين الحق يا رسول الله دول 10000 الحق يا رسول الله الخندق قدروا يعدوه الحق يا رسول الله اليهود خانوا الحق يا رسول الله بيتك والنساء اتهجم عليهم الحق يا رسول الله كل شويه الحقوا الحقوا زلزالا شديدا واذ يقو اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب قال لها مش المدينه لا الاسم القديم خلاص بقى كان موضوعه اتفض نرجع للاسم القديم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا انتوا قاعدين بتعملوا ايه ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره يا رسول الله نروح بقى لبيوتنا بقى نشوف حالنا يا رسول الله عراق ايه وشيشان ايه والسودان ايه وافغانستان ايه يجيبوا لنا طب ولا هندسه دول يجيبوا العيل من عيال طب ولا هندسه دول يا رسول الله يعملوا لنا ايه هو لما اولادها هيجوع العراق هتاكلهم ولا لما حد من عيالها هيعيا جنوب السودان هيعالجهم ولا لما مصاريف المدارس هتيجي قضيه افغانستان هتجيب لهم ولا فلسطين هتيجي تجيب لي كسوه الشتاء يا رسول الله للبيت رب يحميه للدين رب يحميه وانا اعمل ايه يا رسول الله الواد اجيب له ثمن بنزين العربيه منين عشان ينزل يخمس مع اصحابه والبنت اللي قاعده تتكلم طول الليل في المحمول اجيب لها كروت المحمول منين والولد اللي مجنون كوره ادفع له اشتراك قنوات الرياضه منين والبنت اللي لسه داخله جامعه اجيب لها فلوس المكياج والفساتين والبناطيل والكوافير منين يا رسول الله ده احنا فقراء قوي يا رسول الله ان بيوتنا عوره عاصمه الاسلام بتسقط وهم بيقولوا ان بيوتنا عوره يا على الخزي اللي حصل لهم لما الغزوه انتهت وينزل القرآن يخلد الموقف يا جماعة يا جماعة مين اللي هيثبت في الآخر لو انت مكانهم هتعمل ايه الأمة الوقت في الخندق مين اللي هينقذ الأمة من الخندق اللي هي فيه مين اللي هينقذ الأمة من هذا الخندق الرهيب الفرج جه في لحظة الصحابة ماتوا ماتوا ولكن فضل نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا انت هيفضل منك ايه هيفضل من حياتك ايه هتقابله ربنا سبحانه وتعالى تعالى بايه ويحصل موقف في غزوه الاحزاب يهتز ليه عرش الرحمن ايه ده النصر ولا ايه لا موت واحد سعد بن معاذ وهو نايم في الخيمه في المسجد النبوي وهو بيمرض وكان في شريان مكشوف من جسمه يقول يا رب لو كنت كتبت ان مفيش حرب بين الرسول وقريش اقبضني اليك اشتقت اليك يا رب تدخل دبه معزه يعني في الخيمه بتاعته تدوس برجليها على الشريان ينفجر دم سعد بن معاذ مفيش حد يدرك غير خيمه بني غفار اللي جنبه تلاقي الدم سايل ومالي المسجد ويموت سعد بن معاذ يموت ويهتز عرش الرحمن لموته وهو بقاله سبع سنين بس مسلم سبع سنين بس مسلم انت لما تموت هيحصل ايه اشمعنى اشمعنى سعد بن معاذ لانه كان مستعد يخسر اي حاجه عشان ربنا مستعد يضحي باي حاجه عشان ربنا مستعد يواجه اي حاجه عشان ربنا مستعد يعمل اي حاجه عشان ربنا مستعد يخسر اي حاجه عشان ربنا لما وقف قدام قومه ومراته يوم ما اسلم قال لهم انتم علي حرام ان لم تسلموا هتضحي بالرئاسه والكرسي ومراتك وح- و- وعيلتك وقرايبك اضحي بكل حاجه عشانك يا رب اخسر كل حاجه عشانك مستعد يواجه اي حاجه عشان ربنا لما وقف قدام ابو جهل وعقبه بن ابي معيط في وسط قريش بعد الهجره وقدام اهل مكه يقول له لو منعتني الطواف لامنعنك تجارتك الى الشام كان هيتقتل بسبب الموضوع ده واجه اي حاجه عشان ربنا مستعد يضحي يعمل اي حاجه عشان ربنا لما قال للرسول يوم غزوه بدر والله لو سرت بنا الى برك الغماد لسرنا وراءك مستعد يضحي باي حاجه عشان ربنا لما قال للرسول يا رسول الله امضي لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من اموالنا ما شئت مستعد يعمل اي حاجه الرسول ملا حياتهم بروح رهيبه يا جماعه الرسول عليه الصلاة والسلام منظر رجليه بعد القيام كان مولع الحماس في قلوبهم منظر الحجر على بطنه كان مولع الحماس في قلوبهم الرسول ربى واحد حبيب بن زيد يتقطع حتت من مسيلمة وما يرضاش يقول احكي مع النبي الرسول ربى صحابة 10000 واحد جايين يذبحوهم في الخندق وقاعدين ينشدوا ويغنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية رسول الله وتربية حبيب الله عليه الصلاة والسلام يهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ عرش الله اضخم مخلوق في الكون كله انا متوقع ان ده بسبب هو من فرح الله عز وجل ده حديث صحيح انا متوقع ان من فرح الله ملائكه حمله العرش فرحت العرش اهتز من اهتزاز حمله العرش يا جماعه يا جماعه ده موضوع خطير ده كلام كبير كبير هم دول اصحاب رسول الله هم دول القدوات اللي احنا لازم ندرسها هم دول القدوات اللي احنا لازم نعيشها هم دول الصحابه في الخندق كل واحد جاب اخره سلمان الفارسي عنده علم قالوا للرسول عشان يحفروا الخندق بيه نعيم بن مسعود عنده علاقات سخرها لنصره الاسلام الصحابه عندهم قوه سخروها عبد الله بن عمر كان طفل جه للنبي يبكي في بدر ما رضاش ياخده يبكي في احد ما رضاش ياخده جه يبكي في الخندق خدوا النبي حتى الاطفال حاربوا حتى الاطفال قاموا عرفتوا ليه ربنا اجرى لنا المعجزات عرفتوا ليه ايامها الاكل ربنا اجرى المعجزه في الطعام واجرى المعجزه في كل حاجه واجرى المعجزه في الرياح وخلى الحصى يحارب معانا عرفتوا ليه ايامها ربنا كان مالي حياه المسلمين بالمعجزات لانهم كانوا عاملين كل حاجه عشان ربنا فربنا اداهم من عنده لانهم قدموا كل اللي عندهم لله فربنا اداهم من خزائنه سبحانه وتعالى كانت ايام رهيبه كانت ايام رهيبه الايه اللي بتزلزلني في ايات الاحزاب قول الله ولو دخلت عليهم من اقطارها لو عاصمه الاسلام دخلوها ثم سئلوا الفتنه لاتوها اقول يا رب يا رب ده نفس سيناريو دخول امريكا العراق بالظبط يا رب لما دخلوا العراق ما قتلوش الناس ولكن لقوا من العراق اللي يشتغلوا لهم جواسيس على المسلمين لقوا من العراق اللي يعلموا عربيات المجاهدين علامات الطيارات تضربها بالصواريخ من السماء من من السماء لقوا من المج... لقوا من, ال... من الشعب ثم سئلوا الفتنه هو ده اللي بيحصل للمسلمين لما الغرب بيدخل بلادنا الاول بيشوفوا مين اللي هيبقى معاهم وبعد كده يستعينوا بيهم على اللي يقفوا في وشهم سيناريو ما كانش حد يتخيله ساعتها انا بعتبر الايه دي من معجزات الاسلام الكلام من المعجزات اللي بتدلنا يقينا ان ده علم الله مش علم محمد زي اللي حصل في الصخرة قدرة الله مش قدرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ثلاث غزوات صعبين جدا بدر أحد الخندق وما بينهم غزوات كتير قبل بدر اربع غزوات ما بين بدر واحد خمس غزوات يا جماعه ده الموضوع كبير جدا يا اخوانا انا بكلمكم في المدينه عن الغزوات لان في مكه كانت بناء دعوه فكنا ماسكين مرحله مرحله انما المدينه بناء دوله اكلمكم عن بناء دوله ازاي ازاي فانا بكلمكم عن المحطات الاساسيه في بناء الدوله بكلمكم عن معالم الجهاد عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاه والسلام في النهايه يقول للصحابة بعد هذه الغزوة الرهيبة يبشرهم ويفرح قلوبهم ويقول لهم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا خلاص ما عادوش هيجوا تاني ابشرهم مسلسل شوال السنوي ما عادش هيحصل تاني ابشروا يا صحابه رسول الله جابوا اخرهم يئسم احبطهم انتهت معنوياتهم انهم يجوا يعملوا لنا حاجه امال هتعمل ايه يا رسول الله كان الرسول بيعد مفاجاه رهيبه مفاجاه هتذهل مكه وهتذهل العرب كلهم وهتذهل الناس كلها لغايه دلوقتي كان بيعد انه في موسم الحج والعرب في مكة هياخد الصحابة وبعد 12 شهر هم مشوا في ذو القعدة ذو القعدة اللي بعده بعد 12 شهر بعد ما كانت المدينة متحصرة في ذو القعدة ده اهو ذو القعدة اللي بعده كان الرسول واقف على ابواب مكة كان هو اللي بيحاصر مكة ازاي ازاي يا رسول الله ازاي الجيش بيتطور بالسرعة دي والحركة الدعوية بتتطور بالسرعة دي المرة الجاية ان شاء الله مع النقطة الفاصلة النقطة الرهيبة في تاريخ الحركة الإسلامية مع صلح الحديبية مع أول مرة يتم اعتراف رسمي بمد- ب- بدولة الإسلام في جزيرة العرب مع الفتح المبين مع الفتح الرهيب ولكن قبل الفتح كان في مخاطرة رهيبة كان في مخاطرة كان نسبة الموت واحتمال الموت فيها تقريبا كده لا يقل عن 1000% ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد الصحابة ويطلعوا ويخاطروا من أجل دين ربنا سبحانه وتعالى هنتكلم بكرة إن شاء الله عن صلح الحديبية بإذن الله سبحانه وتعالى يا إخواني بذكركم تاني الاعتكاف بعد يومين باذن الله يلا نلحق يلا نقوم يلا عشان جوار الله يلا عشان نتغير يا جماعه اللي ما طلعش الزكاه يلحق يض- يطلع اللي اللي اللي فيه طاعه لسه ما عملهاش يلحق يعملها يلا يا اخواني عشان نقدر نلحق بركب الصالحين اللي بنتكلم عنهم ما اشتقتش تبقى معاهم في الجنه مش هتبقى معاهم الا لو مشيت في طريقهم يلا يا مجاهدين امه محمد الجدد يلا يا من ستبايعون محمدا بعد 1400 سنه من جديد على الجهاد ما بقينا ابدا اللهم تب علينا لنتوب اللهم اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم إنا تبنا إليك تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
قالوا لينا